أحد أمين لقاء آخر مع ها ملكوت الله داخلكم احنا بنحاول نكتشف ان الملكوت مش بس مكان هنوصل له انما حالة ممكن ندوقها النهاردة او نبتديها من النهاردة ده سر التعبير اللي قاله ربنا يسوع ملكوت الله داخلكم وملكوت الله لا يأتي بمراقبة تقعدش تستنى بس لا من النهاردة ممكن تدخل شفنا ان الصلاة الدائمة اللي فيها تركيز على اسم ربنا يسوع وعلى طلب الرحمة بإلحاح هي لوحدها بتخليك ملكت اللؤلؤة الكثيرة السمد اللي هي الملكوت بقيت غني بالملكوت وبقى ربنا جواك شفنا كمان انه الانجيل لما تشبع بيه قوي يبقى زي الخميرة اللي تخمر عقلك وقلبك وكيانك كله وده أحد أمثال الملكوت فتبقى الملكوت دخلك عن طريق الخميرة اللي خمرت كيانك كله شفنا كمان أن الملكوت مرتبط بسر الإيمان أمور لا ترى لو عشت جواك أكتر ما أنت عايش براك هتبقى انتبهت لطبيعة الملكوت إنسان داخلي مش إنسان خارجي في مجد ثقل مجد أبدي عوض الضيقة الوقتية الخفيفة وفي أمور ترى وأمور لا ترى لو عشت في الأمور التي لا ترى هتدوق الملكوت من دلوقتي عاوزين نشوف ناس داقت الملكوت فعلا وهي لسه عايشة على الأرض أجمل مثل للقصة دي هو موقف التجلي التجلي حصل وكانوا التلاميذ لسه عايشين على الأرض زينا لسه بياكلوا وبيشربوا لسه بيغلطوا يعني التجلي لما حصل كان قبل ما بطرس ينكر وقبل ما يعقوب يخاف ولسه في آلام مستنياهم بعدها بطرس ياما اتبهدل في الخدمة ويعقوب بعدها استشهد بكام سنة ويوحنا اترمى في زيت مغلي و... إنما كانوا لسه على الأرض وهم على الأرض ربنا دوقهم طعم الملكوت بشكل يمكن صريح قوي عشان يحمسنا كده عشان يخلينا كلنا نفسنا ندوق الملكوت زي ما دقوه ابتدى الكلام هو موجود في متى وفي مرقس وفي لوقا نقراه من متى 16 الأول كان ربنا يسوع بيكلمهم عن الملكوت الآتي فقال إن ابن الإنسان سوف يأتي سوف يأتي يبقى بيتكلم عن الملكوت الآتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله طيب يا رب احنا دي فهمنا ان انت هتيجي في اخر الايام عشان تدي كل واحد حقه وبعدين فوجئنا بقى الحق أقول لكم من القيام ها هنا من هنا من هنا ازاي انت لسه بتقول لما في آخر الأيام قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته طب أنا هخليه ناس من هنا تشوف ابن الإنسان آتيا مش انت يا رب تقول سوف يأتي قال له ماله انا بقول سوف يأتي لكن وماله لما فرجهم عليها من دلوقتي من القيام ها هنا يعني من الناس وهي عايشة دلوقتي من قبل ما يدوقوا الموت هدوقهم طعم الملكوت هدوقهم عينة من اليوم ده هدوقهم فرحة وبهجة يشوفوا المسيح في مجده من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته غالبا أنا في اعتقادي تلاميذ ما فهموش قوي وعدى كام يوم وخلاص وفي يوم خد التلاتة ودول كانوا التلاتة القريبين قال لهم تعالوا معايا على فين يا رب هنطلع الجبل وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالي خد بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على الجبل وهناك دخلهم في حالة الملكوت حالة من من التأمل والروعة والجمال والفرح والبهجة والسلام وال... دوقهم طعم مستمع انتوا عارفين اللي حصل انا هقراه بس وبعدين ناخده حتة حتة صعد بهم إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون ها هنا فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ضللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده نفس النص تقريبا جه في لقا تسعة إنما في تغييرات بسيطة أو في إضافات مثلا يقول كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة أول حاجة عايزين ننتبه ليها نفس المعنى اللي عمالين نعيد فيه ونزيد الملكوت الآتي آتيا يأتي الآن يعني إيه يعني الملكوت اللي اتقال عنه سوف يأتي اتقال عنه آتيا عملية مضارع مستمر is coming وبعدين حصل انه أتى وهم موجودين أقبل عليهم ملكوت الله داءوا الملكوت دخلوا فيه ولو حتى لفترة معينة كنيستنا عايشة المعنى ده وبتحبه جدا كنيستنا مش مستحملة تستنى لما المسيح يجي على السحاب كنيستنا عاوزة المسيح دلوقتي تقوم تعمل ايه تعمل قداس يعني ايه تعمل قداس لما الكنيسة بتعمل قداس يعني بالبلدي كده بتشد المسيح تقول له احنا لسه هنستنى لما تيجي اخر الايام انت تيجي دلوقتي احنا عاوزينك من دلوقتي وهكذا القداس في حياتنا هو الملكوت الداخلي أو الكنيسة هي ملكوت سري يحمل كل بصمات الملكوت الأبدي النهاردة من هنا يعني المسيح اللي هنشوفه جاء على السحاب هو اللي كان في ايدينا الصبح وهو اللي كلنا كلناه وشربناه وهو اللي كنا بنكلمه هو هو هو ده إيماننا فالملكوت الآتي يأتي وقد أتى فأصبحت الحكاية فيها سر غريب قوي لأن المسيح كشف لنا السر لأن ربنا فوق الزمن إيه المشكلة عنده أنه زي ما جه يجي تاني وسوف يأتي ويظل دائما آتيا he is coming always coming هو دايما في حالة مجيء بس للي عاوزه انت لما بتصلي المسيح بيجي مش بيجي هو في كل مكان لكن بيدخل قلبك بيملأ قلبك الملكوت بيجي مع المسيح بتاعه لأنه دايما يأتي في مجده ويملأ قلبك بالأفراح والبهجة والسلام يبقى أول فكرة عاوزين نقتنع بيها شوية ما تستناش بس الملكوت في آخر أيامك حاول توصل للملكوت دلوقتي حاول تدوق الملكوت دلوقتي حاول تتمتع بالملكوت دلوقتي عشان ده هيزود اشتياقك للملكوت عارفين معلمنا بطرس في آخر حياته وهو بيكتب الرسالة الثانية بطرس عجز قبل ما يستشهد يحكي قصة التجلي بطرس الثانية أول إصحاح يقول كنا معاه في الجبل كنا معاه في الجبل وسمعنا صوت جاي من السماء بيقول هذا وابن الحبيب له اسمعه واللي بنقوله لكم ده بجد حقيقة شوف فتح القصة أكتر من 30 سنة بس ما يقدرش ينساها أبدا هو بالنسبة له ده الملكوت ففضل طول أيامه مستني تاني نفس اللحظة الجميلة دي مستني نفس الشعور اللي وصل له نفس الجمال اللي كان فيه أول مرة يشوف موسى عاوز يشوفه تاني أول مرة يشوف إيليا أول مرة يسمع الكلام اللي بيحصل في السماء أول مرة يشوف المسيح في مجده هو متعود على المسيح الغلبان اللي قاعد معاهم فعاوز تاني وتالت ورابع وعشان كده في نفس الرسالة دي يقول إيه يقول طالبين سرعة مجيء يوم الرب قولوا له شهل بقى تعالى بقى تعالى تعالى ليه لأن هو مشتاق لأنه داء فلأنه داء طعم الملكوت بقت بالنسبة له الحكاية قريبة قوي مش غريبة على فكرة التجلي ده خبرة ممكن الواحد يدوقها مش بالضرورة بنفس السيناريو الحرفي ده إنما بنفس المعطيات يجوز انت في صلوة تحس انك انت حسيت بسلام وتعزية عمرك ما حسيتها يجوز في مرة يجيلك رؤية تشوف حاجة كده في السماء يجوز في حلم تشوف حاجة يجوز القديسين كانوا يدخلوا في صلوات يسرحوا ما يرجعوش يعني كانوا يقولوا كده الكهنة بتوع زمان تلاقي الكاهن في نص القداس كده رفع عينيه وقعد له ربع ساعة كده وبعدين يرجع يكمل القداس وهو بقى حاجة مختلفة خالص وبعدين يسأل الشماس فالشماس يعني مستغرب من أبونا فيقول له أبونا أنت يعني قطعت فترة شوية كده فيقول له مش دقيقة يا ابني قال له ابني دي كانت ربع ساعة ده الناس نامت قال له ابني أنا حسيتها دقيقة دي حصلت مع أكتر من كاهن معنى كده أنه ربنا عاوز يدوقنا ما هو كده كده الملكوت آتي يعني الحكاية ما هياش مستحيلة هو الملكوت آتي وفي الآخر أنتوا المرشحين للملكوت المانع أن انت الناس تدوقوا من دلوقتي بس عشان تدوقوا محتاجة شوية خطوات محتاجة شوية استعداد الأول تكون مصدق أنه جاي ملكوت آتي فعلا وأن المسيح اللي معاك هو هو الملك اللي هيجي في آخر الظهور بس بشكل تاني النهاردة الكنيسة مظلومة وفي ضغوط وفي تعب وفي جسد وفي لا هو هيجي بس في مجده هو جه المرة الأولانية في مزود مع شوية رعاة وعاش نجار واتصلب وتهان إنما المرة الجاية يأتي في مجده فأنت عاوز تشوفه في مجده من دلوقتي ابتدي تدور على هذا المجد وهذا الملكوت أول لفظ يقابلنا في الحتة دي بعد ستة أيام إنما لقى يقول بنحو ثمانية أيام طبعا دي من التكات اللي يمسكوها يقول لك بس لقينا غلطة في الإنجيل طبعا هم مش فاهمين إن الروح القدس بيكتب أسرار مفيش أي غلطة ولا حاجة النهاردة يا جماعة النهاردة السبت السبت الجاي من النهاردة للسبت كام يوم ست أيام لو أنا قلت ستة مش غلط عد حد اتنين تلات أربع خميس جمعة فاصل ست أيام يبقى بعد ست أيام هيجي السبت الجاي لو قلت من النهاردة للسبت تامن يوم من النهاردة برضه هيطلع سبت يبقى لا متى غلط ولا لقى غلط بس كل واحد حكاها بطريقته الأولاني كان بيتكلم عن فاصل ست أيام فبيقول لك بعد ستة أيام بعد أسبوع يعني التاني رشن على اليوم فقال نحو ثمانية أيام إنما هو فاصل أسبوع ودي إشارة لإيه؟ إشارة لفكرة العمر الأسبوع دايما وحدة العمر اليونت بتاع حياتنا أسبوع فعاوز يقول بعد العمر ده المنظر شكله إيه العمر ده ناقص ستة دايما رقم ناقص ومش هيكمل غير برقم تمانية في أسرار عندنا في الأرقام ستة هو رقم يوم الجمعة اليوم اللي اتخلق فيه آدم مش الآن إنسان خلق في اليوم السادس مش كده في اليوم السابع كان يوم راحة ربنا أما الإنسان لخبط الدنيا في السابع وبوظ الدنيا بالسقوط فربنا عمل يوم أكسترا اليوم الثامن جه يقوم الإنسان من الموت يوم الحد تاخدوا بالكم هو السابع هو السبت مرضاش يقوم السابع ليه لأن السابع تشوه بسقوط آدم ضيع فرحة ربنا لما كسر الوصية أم ربنا قال إيه طب نعمل يوم جديد بس مش هنسميه الأول بقى مش هنعيد من الأول لا هندخل على الجديد بقى نسميه الثامن عشان كده الكنيسة كل حد تحتفل بالقيامة وتسميه اليوم الثامن الثامن معناه إيه يعني مش من الدنيا دي لأن مفيش أسبوع فيه 8 أيام فدل بتقول 8 يبقى طلعت بره الدنيا سبعة لسه في الدنيا ستة الدنيا الناقصة واخدين بالكم فأنت بتتكلم على 8 طب هو بيقول ستة وبيقول 8 عاوز يقول إيه هتدوق تمانية في ستة يعني هتدوق السماء الحياة الأبدية وانت لسه لا مؤاخذة ناقص لا مؤاخذة لسه آدم بتاع اليوم السادس وانت لسه على الأرض هتدوق بهجة وفرحة الحياة الأبدية الروح القدس بيقول أسرار بيقول بعد ستة أيام ونحو ثمانية أيام إزاي تلموا على بعض ما هو كمان اللي بيحصل ده ده فوق الزمن هو يعني ايه يجيب موسى طب انتوا عارفين موسى من المسيح كام سنة 1500 سنة طب يجيب ايليا ايليا من المسيح حوالي 900 سنة ايه ده مين مين معاه ساعة بقى لخبطتنا يا رب مش جاب موسى اللحظة دي مش جاب ايليا اللحظة دي وبعدين بطرس ويعقوب ويوحنا وكمان احنا هندخل في الموضوع ده ما بقتش فيه زمن بقى ده الحكاية ساحت على بعض ساحت انت تقدر تقول في زمن هو موسى زمنيا حضر ايليا لا ما حضروش ايليا زمنيا حضر ربنا يسوع لا طبعا ما حضروش انما ايه اللي بيحصل الملكوت يقف فيه الزمن او يتجمع فيه الزمن سر الملكوت كده تلاقي حاجة عجب إذ جاب موسى على إبراهيم على داود على إيليا على ماري جرجس على حضرتك هو ده اللي بيحصل في القداس تلاقي كل دول حاضرين القداس مع بعض بس العتب عن النظر في ناس مش شايفة لكن هي الحقيقة كده الحقيقة كل الناس دول موجودين في القداس ليه لأن المسيح موجود في مجده هيسيبوه هيقعدوا في السماء يعملوا إيه طبعا يعني ضمنيا هم كل دول محتفلين بالمسيح طب الزمن راح أيوة ما يروح لأن المسيح فوق الزمن هو ملك الزمان الأبدية ما فيهاش ساعات ما فيهاش زمن ما فيهاش امبارح والنهارده وبكرة فتلاحظ إنها بانت في لخبطة ستة في تمانية ستة دي الدنيا تمانية دي بعد الدنيا إنما بعد الدنيا هتدخل في الدنيا أيوة ربنا عاوز يقول كده هتدوق الملكوت الآتي النهارده إيه المشكلة وانت لسه على الأرض ماشي ومتألم وهتلاقي الناس تنام النوم ده بتاع الدنيا بطرس يسيب المنظر وينعس وبعدين يصحى على المنظر طب وماله وانت لسه في ضعف الجسد وفي ثقل الحياة الأرضية مفيش مانع تتمتع بحتة من السماء عشان بس تبقى مشتاق وتبقى متحمس وتبقى عارف انت رايح على فين في الآخر الخلق الأول كان في السادس والخلق الجديد كان في الثامن فاحنا في الملكوت بنحتفل بالخليقة الجديدة بنحتفل بطبيعة جديدة غير مشوهة لما تبص على المسيح الأبيض فأبيض ده بتشوف الشكل اللي كلنا هنبقى شبهه خلي بالكم التجلي اللي كان فيه ربنا يسوع ده هو ده المقال هو ده التارجت اللي هنوصل له في الآخر هو ده منظر كل واحد فينا في الآخر ده منظر جميل قوي منظر المجد اللي جه فيه ربنا يسوع المسيح برضه أفكركم في حاجة الجمعة كان الصليب والحد كان القيامة السادس كان في الصلب يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت هو اتصلب في السادس لأن البني آدم اتخلق في السادس فلما تشوه في السادس جه ربنا ينقذه يفديه في السادس إنما يعيد خلقته بره الدنيا في الثامن في الثامن يعني ايه نطلع بره الدنيا بقى ونعمله خليقة جديدة ليست من هذا العالم عشان كده يقول انتوا مش من الدنيا دي انتوا بره السبعات انتوا اتعمدتوا طلعتوا من السبعة دخلتوا في الثمانية انتوا بتوع الحد حتى الناس البسيطة تقول لك المسيحيين بتوع الحد ايوه احنا بتوع الحد ده يوم الرب هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ليه ده اليوم الجديد ده اليوم اللي فيه طبيعة جديدة احنا مش تبع السبعة مش تبع الدنيا احنا اختلفنا خلاص طلعنا بره الدنيا وبقينا في اليوم الثامن بقينا حلمنا الملكوت بقينا شغلنا الشاغل هو الملكوت وبعدين يحصل ايه يتقال كلمة غريبة شوية يتقال كوعد من ربنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله وقد أتى بقوة أو حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته إيه حكاية يذوقون الموت فما تقولها ربي يموتوا خلاص زي ما بنقولها احنا ايه يذوقوا دي شوفوا بقى في سر الملكوت يعني اللي يدخل الملكوت قلبه او اللي ينشغل بالملكوت ما يتقالش بيموت يتقال ايه بيدوق الموت شوفوا التعبير يذوقون الموت ليه لانه يعني حاجة كده زي شفطة الكوباية ده التعبير اللي احنا خدناه على طول في الصلاة نقول يا من ذاق الموت بالجسد في يوم في وقت الساعة التاسعة ما نقولش على ربنا يسوع نستكتر نقول مات هو مات طبعا انما احنا لاننا خلاص فهمنا الصنعة فهمنا اللي يقصده لا كلمة مات دي لحسن الناس تفتكر مات يا عيني لا يا عيني ده ايه لا يا من ذاق الموت هي ديتها يومين وهيقوم نفس الشعور خلاص احنا بندوق الموت بس ديتها يومين وهنقوم فما عندناش مشكلة خالص فقال لنا ايه رأيكم ادوقكم الملكوت قبل ما تدوقوا الموت تدوقوا ايه الاول تدوقوا القيامة قبل ما تموتوا نقول له يا رب هو ينفع مش الواحد يموت الاول بعدين يقوم قال لهم لا طب وهي المشكلة انا دوقكم طعم القيامة من قبل ما تدوقوا طعم الموت هنتلخبط كده يا رب ما الموت يجي الأول قال ما مفيش أول وآخر بمعنى إيه اللي يدوق القيامة يدخل على الموت بمزاج يدخل على الموت قلبه جامد ليه ده القيامة خلاص تاخدوا بالكم في تعبير لبولس غريب جدا حير المفسرين في فيليب يقول لا أعرفه ها وقوة قيامته طيب لغاية كده كويس وبعدين يقول وشاركة آلامه متشبها بموته ده ملخبط خالص طب قولها لأعرفه وشاركة آلامه وموته وقوة قيامته تبقى الحكاية ماشية آلام موت قيامة قال لا لا أنا عارف أنا بقول إيه أنا هعرفه الأول بقوة قيامته ولما أخد قوة قيامته ولما ملكوته يبقى جوايا ولما تبقى قوته المنتصرة على الموت هدخل على الموت وادوس على الموت كمان مش هخاف منه أبدا شوفوا جاب قوة القيامة قبل الآلام وقبل الموت نفس المعنى لا يذوقون الموت حتى يروا الملكوت طب الملكوت ده قيامة قال له ماله ما انتوا هتدوقوا القيامة كل مرة بناكل جسد ربنا ودمه ما ده طعم القيامة الجسد ده حي إلى الأبد ده سر الحياة الأبدية ده الكاهن وكل مرة يدي الجسد لحد يقول له إيه جسد حقيقي ليسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية والواحد يقول أمين فنحن بنديك القيامة أهو بنديك الملكوت بنديك الحياة الأبدية بعد كده تيجي تموت ولا يفرق معاك زي اللي عنده خلاص مناعة يدخل عليه فيروس ما فيش مشكلة خلاص عنده مناعة جواه فربنا يسوع له المجد لما دوق التلاميذ الملكوت بقوا التلاميذ قلبهم زي الأسود مش خايفين أبدا من الموت ليه؟ أصل داقوا القيامة فاهمين المعنى؟ هو ده اللي عاوز ان ربنا يسوع ينقله لنا قبل ما تدوق الموت فتخاف منه وتترعب تعال ندوق القيامة تعال ندوق بهجة السماء تعال ندوق جمال الحياة في الأبدية تعال نتفرج على العز اللي هنبقى فيه عشان لما تيجي ساعة الموت تقول أخيرا جت وتبقى مستني تدوقها بفرح وما تقولش بقى موت لا تقول يذوقون الموت يبقى ربنا يسوع ما ما لغاش مذاق الموت بس اداله طعم تاني الموت احنا لسه هنموت بمعنى كمسيحيين بالرغم ان المسيح فدانا ومات وقام بدلنا انما هنسيبنا نموت بس قبل ما نموت هيكون ادانا قوة الحياة الأبدية قوة القيامة هي دي سر المعمودية في المعمودية بيحصل ايه الواحد بيموت ويقوم فيجي يموت تاني يقول قديمة ما أنا مت قبل كده هي معناها كده تيجي أي واحد فيكم يموت ويقول ما أنا سبق ومت حصل لي يعني ما حصلش حاجة وكل مرة تتناول بتاخد الجسد القائم من الموت المنتصر على الموت جسد ربنا يسوع اللي قام فبالتالي انت مش خايف لأن قوة الحياة الأبدية بتاكلها أكل جواك ماشية في دمك تلاحظوا بقى انه المنظر كان غريب شوية ربنا يسوع طبعا في السنتر كلهم بيبصوا عليه الخمسة بيبصوا عليه واكل الجو هيفضل واكل الجو الى اخر الظهور مفيش غيره في السماء طبعا كل الناس مشدوها من جماله انما ظهر اتنين عهد قديم وتلاتة عهد جديد وتلموا كلهم على بعض وأصبح الملكوت مرتبط بفكرة مهمة أوي الملكوت هو المسيح في كل زمان وفي كل مكان يعني بتوع العهد القديم كانوا في ملكوت لأن كانت عينيهم على المسيح حتى لو ما كان ما كانوش شايفين قوي كانت الصورة هيدي كده مش مضب معلش بس هم دخلوا الملكوت لأن كانت عينيهم على المسيح واللي جايين بعد المسيح عينيهم على المسيح ربنا يسوع هو سنتر التاريخ كله هو الأول والآخر هو البداية والنهاية كل الأنبياء مشغولين بيه وكل الرسل والقديسين ملهمش غيره هي كنيسة واحدة من, من آدم إلى آخر الدهور بتدور وبتلف حوالين إلهها وملكها وربها يسوع المسيح له المجد يقولوا بقى الآباء كلام كتير يقولوا مثلا بطرس ده أصله يمثل الإيمان تعرفين بطرس هو اللي قال إيه أول اعتراف إيمان محترم تمام أول قانون إيمان في التاريخ قاله بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي ده أول قانون إيمان قال له شاطر يا بطرس طباك يا بطرس لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي فبطرس يمثل الإيمان يوحنا طبعا يمثل الحب يوحنا الحبيب اللي كل كلمة وكلمة يقول حبه ما عندوش غير حكاية حبه دي يعقوب يمثل الرجاء لأنه أول واحد جري على السماء مشتاق جدا للسماء أعمال 12 يعني ملحقش بعد صعود المسيح بكام سنة كان هوى على السماء طارت رقبته بسرعة جدا لأنه كان يمثل الاشتياق للسماء ثلاثة دول يمثلوا كل الحياة الروحية الملكوت مبني على دول على الإيمان والرجاء والمحبة طيب احنا كده خسرنا العهد القديم ملناش صالح بيه لا ازاي هنا عندنا موسى يمثل الناموس والشريعة والتوراة وإلي مندوب عن كل الأنبياء ما هو في لغة اليهود موسى والأنبياء كتاب العهد القديم يسموه كده موسى والأنبياء لأن كتاب موسى اللي هم الخمس كتب في كتاب لوحده وبقية الكتب جزء لوحده عند اليهود كده أو جزئين ففي لغتهم يقولوا موسى والأنبياء فجي موسى بنفسه واحد من الأنبياء عشان ده احتفال الملكوت كله لازم يحضر ملهمش غير ربنا يسوع ولأول مرة يلتقي رجال العهد الجديد برجال العهد القديم في علاقة طبعا في علاقة طبعا هل ممكن انت تبقى صديق ابونا ابراهيم لازم ده انت في الاخر مشتاق تدخل حضنه في ناس تقول العهد القديم ملوش لازمة لا لا ده مش فاهم حاجة ده احنا عيلة واحدة يعني ايه ملوش لازمة زي واحد يقول لك ايه انا مش شايف ان جده له قيمة كفاية بابا الله ما هو لو ما كانش في جد مش هيبقى في بابا تمشي ازاي الحكاية وبعدين دي عيلة ده حب في بعض ده ابونا ابراهيم ده بداية القصة ازاي هتلغيه موسى هتلغيه ازاي ايليا داوود ناس دول هتلغيهم ازاي ده ما اجمل ان تصادق هؤلاء الذين سيصيروا اصدقائك في اليوم الاخير من دلوقتي تصاحبهم كم واحد بقى بيحب بقى موسى وبيحب جدعون وبيحب يشوع والناس دول بالنسبة له مش هيستوري دول ناس عايشة بجد حاسين بيه لسه بيصلوا له مستنيينه في السماء بيتقابلوا في كل قداس الموضوع مش خيال دي حقيقة لأن المسيح فوق الزمن فكل الكتاب اللي احنا بنقراه ده ده كتاب فوق التاريخ وفوق الزمن كل الشخصيات اللي فيه بتتلم مع بعض ليه؟ لأن كلهم بيدوروا ويلفوا حوالين شخص واحد ربنا يسوع الذي هو أمس واليوم وإلى الأبد فحاجة عجيبة أن بطرس يشوف موسى ويشوف يحيى إيليا وهو شايف المسيح بعينيه طبعا البعض قال كمان هنا هنا شكل الملكوت الملكوت هنا في ناس متجوزة الحمد لله طلع في ناس متجوزة كنا هنخرج من الموضوع موسى متجوز بطرس متجوز الباقيين بتوليين طب وماله كويس أو الحمد لله في مكان للبتوليين وفي مكان للمتزوجين والموضوع مش في بال حد يعني ايه مفيش خناقة مين أحسن ومين أوحش ومين أشطر ومين أخير القصة مش كده خالص القصة هم فرحانين بربنا وعايشين لربنا أيا كانت الظروف الموضوع أكبر من مجرد يا ترى عاش إزاي ده كل واحد بقدر ما حب المسيح وارتبط بيه إنما هنا لقاء كل القديسين اللي وصلوا للسماء في منهم اللي راح شهيد وفي منهم اللي ما استشهدش يعني موسى ما استشهدش إيليا ما استشهدش بطرس ويعقوب راحوا شهد طب وماله كلهم حوالين المسيح له المجد تحس هو ده الملكوت طب احنا فين في المنظر احنا بقى في رجلين بطرس ويعقوب ويوحنا الشاطر اللي يطلع نفس الجبل اللي يطلع نفس الجبل يدخل على الملكوت ده يشوف بقى موسى وإيليا وبطرس ويعقوب ما احنا حتى بطرس بالنسبة لنا فات عليه كتير طب ومال برضه ممكن تطلع انت نفس الجبل تلاقي المنظر شغال هو المنظر ده شغال على طول ده زي السينما المفتوحة تدخل في اي وقت تلاقي الحكاية الفيلم شغال بس هو المشكلة تدخل ازاي هي دي بقى اللي احنا مش عارفين ندخلها احنا اللي مش عارفين نطلع الجبل ده جبل التجلي ده موجود على طول اللي عاوز يجي اهلا وسهلا من غير تذاكر طب نعمل ايه عشان نشوف الجبل يقول صعد الى الجبل ليصلي وفي معلمنا لقى قال منفردين هو كانوا متعودين ربنا يسوع له المجد يقول عاوز اطلع اصلي يعني كان يحب جدا يصلي ربنا يسوع له المجد نفسه عشان يعودنا انه احلى حاجة ايه تسيب الدنيا وتقعد تسلم فطلعوا وراه وهم متعودين هو بيطول في الصلاة فبيسيبوه يناموا يعني مش أول مرة فاكرين في ليلة جسيماني عملوا كده قال لهم اسهروا معايا وبعدين قع يعني رمية حجر يسموها كده مسافة كده وراح يصلي لقاه رجع لقاهم نايمين قال لهم ما تسهر وراح يصلي رجع لقاهم نايمين وهكذا فالظاهر الشغلانة دي واخدين عليها يعني من يوم التجلي برضه قعد يصلي هم ناموا سابوه ناموا ومع هذا النوم ومع هذا الضعف لم يحرموا من رؤية الملكوت شيء معزي ومشجع لأن ربنا مش شايفنا بتوع سهر قوي وبتوع صوم قوي ومع هذا يمتعنا ببعض أسراره إنما بقى حبذا لو شفت المنظر من أوله لو فيهم واحد من الثلاثة كان سهران من بدري هيبقى الشو أجمل كتير إنما هم لما صحي وشافوا كويس إحنا في حالة نوم عميق متثقلين شوف التعبير يقول لك متثقلين بنوما يعني المنظر شغال لوحده وإحنا في ملك تاني عوادي تاني فالعيب مش في ربنا ولا في ملكوته ملكوته قريب كتاب بيقول قد أقبل عليكم ملكوت الله المسيح مش بعيد ولا قديسيه بعاد ولا أنبياءه بعاد ولا ملائكته بعاد ده احنا حوالينا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا بس احنا اللي نايمين في الخط متثقلين بنوم انما اللي يسهر كده في نص الليل عشان يقعد مع ربنا يجوز يطلع الجبل ربنا يسوع كان غاوي حكاية الجبل دي يعني حتى لما قال الموعظة المشهورة بتاعته طلع على الجبل وقال مين هيجي ورايا طلعوا وراء ألاف وقال الوعظة الموعظة على الجبل اللي هي شريعة العهد الجديد أغلى تعاليم في التاريخ البشرية كلها اتقالت على الجبل طلع على الجبل طلعوا وراها فاللي طلع وراها اتمتع بكلامه زي ما ربنا يقول كده في حتتين هنا تطلع لفوق ومنفردين يعني ايه عاوز تتمتع بربنا عاوز تدوق الملكوت فعلا اطلع لفوق اصعد اصعد يعني ايه طول ما انت ارضي كده طول ما انت دماغك في الارض وعينيك في التراب ده وماشي على رجليك مش السما بعيدة عنك اللي احنا بنحكي فيه ده عالي قوي عليك انما لما تطلع تطلع من شغلانة الاكل والشرب واللبس وكلام الناس والفلوس وال... اطلع من الحاجات دي في حاجات اشيك من كده واجمل من كده كتير قوي وبعدين منفردين يعني ايه ما تاخدش هوستك معاك ما تاخدش دوشتك معاك سيب الحاجات دي تحت هتطلع لغاية الجبل وقاعد تعد فلوسك فوق الجبل منفردين يعني روق دماغك شوية عشان تعرف تشوف المنظر اللي بيعطلنا في الصلاة أو في الملكوت أو في رؤية ربنا إن إحنا لا بنطلع فوق ولو طلعنا لا نطلع منفردين يعني إيه المخ مشغول والقلب مشغول حتى وإحنا قدام المذبح مفيش ارتفاع عن الأرضيات ولو ارتفعنا ما زلنا منشغلين غير منفردين ربنا يسوع له المجد يحب الجبال وجد ذكرها كتير قوي في الكتاب المقدس مثلا في المزمور يقول ارفع عيني الى الجبال ده واحد زي داود بقى ايه يبص على الجبل كده ويبتسم ليه بينه وبين الجبل عشرة ياما جبال خدت منه وياما ليالي وياما سهرات وياما مزامير فالجبال بالنسبة له حاجة عز لما مرة قالوا للبابا كرولوس في عيد رسامته ده النهاردة ايه يوم ما حصلش وايه بقى مجد ووزراء ورؤساء وناس بتبوس ايديه ملهاش اول ومن اخر وملوك قام بكى وقال ايه ما تجيش جنب ليلة في الطاحونة كل اللي انا فيه ده ما يجيش جنب ليلة من ليالي الطاحونة يعني ايه اللي بيحصل في الطاحونة ده الطاحونة دي شفتوها يعني متر في متر وحاجة يعني أفقر من الفقر كله إنما ده الجبل بتاعه هناك التجلي هناك التجلي هناك المسيح في مجده هناك عشرة بقى بطرس ويعقوب ويوحنا وموسى وإيليا إنما دوشة الناس وهوستهم ما تجيش حاجة خالص جنب الجمال ده على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك شوفوا دي جت في أشعية قبل المسيح ب 800 سنة بس كان محموق قوي هو بيتكلم عمال يقول علي صوتك نادي جامد قولي أهو أهو يعني إيه هو ده ربنا اللي بنتكلم عنه بقالنا آلاف السنين هو ده هو ذا إلهك يعني هنشوفه بعينينا هيتجسد وهتبقى الناس شايفاه كده رؤى العين بس على جبل عال مش في أي حتة ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب هنفاجأ أن في شعوب عرفت سكة الجبل وإحنا ما عرفناهاش هيجوا من الشرق والغرب ويتكئوا في أحضان إبراهيم ويعقوب وإسحاق وموسى وإيليا في ناس هتيجي من آخر الدنيا ونلاقيها موجودة في التجلي ناس ما كناش نحسب لها حساب لكن عرفت تطلع الجبل واحنا اللي شايفين نفسنا جوه الكنيسة يمكن ما عرفناش نسلت رجلينا ونطلع الجبل الجبل معناه الخلوة معناه الصلوات الطويلة معناه السهر الروحي معناه الانشغال بربنا زيادة والتخلص من مشغولية الدنيا على الجبل بقى حصل ايه طبعا فضلوا كده مبسوطين فترة ما نعرفش كام ساعة عدت ولما ابتدى بقى بطرس يستوعب قال بقى المقولة الجميلة بتاعته قال ايه يا رب جيد ان نكون هون خلينا كده على طول يقولوا كده عشاق الصلاة ان اللي يدوق جمال الصلاة يتمنى يعيش في صلاة دائمة وما يعرفش ابدا يسأل السؤال سوري الغشيم اللي احنا بنسأله واحنا هنقعد في السماء نصلي على طول دي هتبقى ملل يعني تسبيح على طول ده انا ساعة وبزهق ده سؤال واحد ما دقش واخدين بالكم انما اللي دق الحاجات دي بقى لمسها هيقول هيكون لسان حاله ايه يا ريت كده على طول جيد يا رب ان نكون ها هنا الموضوع مش تسبيحة وكلام مرصوص و... وهتقعد تنقل من رجل لرجل وتسجد تنام وانت ساجد عشان تعدي الساعات الموضوع مش كده في السماء الحكاية ألذ من كده هتبقى جيد يا رب أن نكون ها هنا هتبقى حالة من السعادة اللي ما فيهاش وقت هي لحظة لا تنتهي لحظة من البهجة ملهاش آخر لأنه ساعتها الساعة ما تعرفش اتحركت ولا ما اتحركتش يمكن اتحركت ألف سنة بس هي ما بتخلصش هي دي السماء يا رب جيد أن نكون ها هنا إذا هتبتدي وانت هنا من القيام ها هنا جيد أن نكون ها هنا يعني إيه لو عرفت تدوق التجلي من هنا تحب ربنا كده وتعيش معاه وتشبع بيه خلاص هتبقى السماء يعني تحصيل حاصل هيبقى الفرق مش كبير بين وقفتك في الصلاة وبين خروج نفسك من جسدك للاحتفال بالملكوت إلى الأبد لكن يتخلل ده تثقل بنوم يعني ايه حتى احنا الضعفاء ساعة نبقى فوق وساعة نبقى تحت وربنا قابل بقول لكم لسه بطرس هينزل وهيلخبط وهيخاف وهينكر هذه استغرب بقى انت تفرجوا على ده كله ويعمل ده كله ها ربنا حكمته واتضاعه يفرجنا ويشوقنا ونرجع احنا نخذله ونعمل حاجات ولا كأننا شفنا ولا درينا يعني في حد بعد المنظر ده ينكر المسيح في حد بعد المنظر ده يكش من شوية عساكر لكن البني آدم ضعيف وربنا عارف ويسامح ويفوت ولا كأنه حاجة حصل ويقول له ها ما نفسكش في جبل تاني تيجي نطلع تاني يقول له يا ريت يا رب يبقى كل شوية عاوز يطلع ما ينزلش وبعدين بسذاجة بطرس وقلبه الحلو نقاوة قلبه قال له يا رب بص لو الشمس هتطلع وتضايقكم نعمل ايه ضليلة كده احنا نفسر لك واحدة نعمل واحدة لموسى واحدة لإلي قال ايه قلقان من الشمس هو مش عارف بيقول ايه معلمنا لقى قال لم يكن يعلم ما يقول بس خلي بالكم المعنى هنا غويط يعني ايه الواحد ممكن ما يبقاش عارف بيقول ايه ده اللي قاله بقى بولس لانه برضه بتاع تجلي يقول الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها لأننا لا نعلم ما نصلي لأجله يعني هيجي لك وقت تصلي وانت مش عارف قلت ايه مش عارف صليت بأي كلام احنا في الأول بنقعد نعمل تريننج بس الإجبية وكده عشان تعلمنا الصلاة إنما على المستوى الغويط ده لا الحكاية بتمشي لوحدها خالص تبقاش عارف مين اللي بيتكلم لأن الروح القدس اللي فيك بيعلمك تقول حاجات تلاقي نفسك هتصلي عشان العالم وهتصلي عشان البلاد الخربانة هتصلي عشان الناس اللي ما تعرفش ربنا وانت مش عارف بتقول ايه بس كل لسان حالك بيقول خلينا كده على طول انما ربنا قال له لا ما انا مش عاوز الضليله بتاعتك انا عندي ضليله تاني فبيقول واذا سحابه ظللته اصل خلاص بقى الايه هننزل بقى طبعا حاجه تزعل الشو هيخلص هننزل خساره ننزل لكن قبل ما ننزل حصل كده موقف جميل جت سحابه دخل طبعا هما فوق جبل والجبال العالية السحاب بيخترق مش كده اللي منكم شاف يعني أو طلع جبال بتبقى ممكن تبقى جوه السحابة وأنت فوق راس الجبل جوه السحابة السحابة عبارة عن بخار مية في الطبيعي إنما لما تكون سحابة كثيفة ما تشوفش على بعد مترين فحصل إيه لما دخلوا السحابة ما بقوش شايفين حاجة بس اللي هم حاسينه إيه إن يسوع قريب قوي وموسى قريب قوي ويعقوب قريب وإيليا قريب بس احنا كلنا بقينا جوه السحابة ما انتش عارف تطلع مين من مين خلي بالكم المعنى هو ده بقى الهدف الأسمى أريد أن يكون الجميع واحدا ده عمل الروح القدس السحابة إشارة للروح القدس المية العالية دي سحابة ربنا دي ده حضور ربنا فجوه ربنا كله بيدوب في بعض كله يدخل في بعض ما تبقاش مميز بقى مين بيعمل ايه كله ده في بعض حاجة كده فوق العقل مفيش بقى الأنا بتاعت زمان مفيش الحدود اللي تفصلك عن أخوك في سر فوق العقل بيحصل إنك حاسس بالناس أكتر ما أنت حاسس بنفسك ده عمل السحابة ده سر الملكوت لو الملكوت ملأ قلبك هتشغلك هموم الناس أكتر من همك هتنسى نفسك مع الناس ليه اصلك دخلت الملكوت في الملكوت كده مفيش حد بيفكر في نفسه هنا هنا بطرس الغلبان التعبان بيفكر في موسى وفي ايليا خايف عليهم يتعبوا لكن هو نسي نفسه على الجبل هناك السحابه يعني الامتلاء بروح ربنا وعشان كده يقول في انجيل لقى كلمه غريبه شويه يقول لما دخلوا السحابه خافوا خافوا ليه يعني هو المنظر اللي قبلها ما يخوفش لا في دخول السحابة في خوف أكتر كأنك دخلت جوه ربنا عارفين ده نفس إحساس موسى قبلها ب 1500 سنة لما كان يدخل الخيمة فيلاقي السحابة نازلة له من فوق والسحابة تملى الخيمة تلاقي موسى مش باين فتلاقي كل الشعب بره من بعيد سجد خاف وسجد فهم حسوا ان هم اتسووا بموسى في اللحظه دي طب موسى واخد على السحابه احنا مالنا موسى واخد على الشغلانه دي يدخل في السحابه يبقى جوه حضن ربنا انما احنا كمان بقينا معاه وهم لسه في الجسد وفي الضعف وفي اللخبطه انما حسوا ياه هنوصل نبقى مع موسى في نفس الاحساس ده جوه حضن ربنا ونبقى يعني عيله واحده كده مفيش حاجه تفصلنا عن بعض وسمعوا صوت بيشهد من السماء إلى آخر الظهور يقول إيه هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا يعني إيه هو ده صاحب الملكوت كلمة جميلة قوي يقولها بولس الرسول عن الملكوت يقول ملكوت ابن محبته الملكوت ملكوت المسيح ملكوت الابن طبعا هو ملكوت الاب بالتالي لكن أعطى الملك كله للابن فالمسيح هو الملك والملكوت ملكوته فالسما بتقول ده الملك واللي عاوز الملكوت يلزق له يدخل فيه يمسك فيه يسمع له يطيعه يخضع له ما يفكرش في غيره هذا هو ابن الحبيب له اسمعه وبعدين ايه طبعا هم اترعبوا وحطوا راسهم في الارض وخافوا ما هو مش التجلي ده مش حاجه سهله يعني والسحابه عدت وموسى وايليا راحوا في السحابه ما رجعوش وبعدين يسوع له المجد رجع تاني بجلابية غلبانة لكن هما متكومين على الأرض مرعوبين فيقول جاء يسوع ولمسهم طبطب عليهم قال لهم خلاص خلاص ايه خلاص نزلنا الدنيا تاني رجعنا الأرض تاني لكن هنا بقى يقول كلمة جميلة قوي يقول ايه أما هم فسكتوا ما عرفوش يتكلموا مش عارفين يقولوا ايه بعد اللي شافوه مفيش كلام يتقال وفي متى يقول ايه رفعوا أعينهم ولم يروا إلا يسوع وحده يجوز مقصود ان موسى وإيليا اختفوا إنما كمان بعض الآباء فهموها إنه خلاص ما بقوش قادرين يشوفوا حاجة في الدنيا إلا يسوع وحده بعد التجلي ده ما عادش في حاجة ممكن تشد نظرك تاني خلاص ايه بقى هيشد نظرك بعد اللي شفته ايه منظر تاني في الدنيا هيكون بالجمال ده لم يروا إلا يسوع وحده عينيهم اتعلقت وما نزلتش مش عاوزين غيره إلى آخر الظهور لإلهنا كل مجد وكرم الأبد